السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله أوقاتكم وسدد الله سمعكم وبصركم لكل خير أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علي وعليكم بالستر الجميل والصبر الجميل والاستثمار الجميل لهذه الأيام المباركة بدأنا في أفضل دورة تزكية في العام تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح هي أحب إلى الله من أيام العشر في رواية أزكى عند الله أزكى يا سلام على أزكى أزكى دي يعني التزكية أزكى دي الزكاء يعني نماء وطهارة أفلح من زكاها أي من نماها وطهرها فاللي عاوز يزكي نفسه مع عشر هذه العشر اللي عاوز يرتقي وينتقي معه هذه العشر فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وقلنا امبارح لحضراتكم إن إحنا محتاجين أول شيء بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ان احنا يحصل اشتباك مشاعر بيننا وبين الحجاج وبين من اختارهم الله ان يكونوا وفد الله فاحنا محتاجين يكون في اشتباك مشاعر مع هذه العباده الجميله الرب جل وعلا عندما يذكر الحج في القرآن تجد فيه ذكر خاص ذكر خاص الذكر ده مرتبط بالناس وليس بالمي يذكر بالمؤمنين فقط يعني الصلاة على المؤمنين كتابا موقوت الصيام ربنا نادى المؤمنين المؤمنين وقال لهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فذكرت هذه العبادة مع الإمام في الحج الموضوع في حتة تانية وأذن في الناس ولله على الناس مثابة للناس فاجعل أفئدة من الناس وهكذا إن أول بيت وضع للناس فسبحان الله وده يخليك تقف وقفة إن العبادة ديت هي عبادة خاطفة لقلوب الناس وتؤثر في معظم الناس ودايما حتى غير المسلمين تجد إن ليهم تأثيرات وبيتشدوا جدا للعبادة دي والنظام اللي فيها فنسأل الله أن يسددنا وإياكم في هنتكلم في اللقاءات اللي يعني اللي احنا فيها ديت وهنحاول بقدر الإمكان نشير لبعض الوقفات اللي احنا محتاجينها في الأيام المباركة دي لكن هيكون في تدارس لرحلة وفادة النبي صلى الله عليه وسلم رحلة الوفادة رحلة الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم عاوزين نشوف الرحلة من ساعة ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ويقصد مكة في الحج لما دخلت سنة عشر آذن رسول الله أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم للناس أنه سيحج وأعلمهم أنه سيحج هذا العام فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا تحرك تحرك على المدينة بعد ما خلاص بقى الناس بدأت تؤمن وتأتي أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لسان حالك بيقول يا ليتني كنت معاهم ما في فرص لسه موجودة لغاية دلوقتي عارفين ايه هي الفرص انك تعمل عمرة في رمضان كحجة كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم لما النبي صلى الله عليه وسلم تحرك لم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قد تحرك فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام على الجمال أسأل الله أن يجمل هذه القلوب لأنها تسمع حجة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الجمعة 24 من شهر ذي القعدة خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة وحواليه كتير جدا من الجموع اللي جت المدينة عشان تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أول ما قاله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال الأقرع بن حارس يا رسول الله في كل عام لكم تتخيلوا المشهد دلوقتي لأن تخيل كده وسافر بقلبك وروحك لمسجد النبي والنبي واقف على المنبر بيخطب فبيأكد على فرضية الحج فقام واحد من الصحابة بيسأله فقال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم سكوت الرحمة والشفقة أحيانا بيكون صمتك هو الإجابة لكن كم واحد هيفهم أن صمتك هو الإجابة فنسأل الله أن يرزقنا حسن اللحظ أن احنا نلحظ اللي قدامنا ونفهم من يربينا فقال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله فسكت النبي حتى أعادها ثلاثا ثلاث مرات الأقرع بن حابس يقول قال لا لو قلت نعم لوجبت ولم تستطيعوا أن تعملوا بها صلى الله عليه وسلم يا له من مشفق على هذه الأمة رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم يعني بيقول لهم سيبوني طالما انا ما اتكلمتش انما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم اذا امرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه الحج مره فما زاد فهو تطوع طب انت بتكلمنا ليه عن حج النبي صلى الله عليه وسلم ايه علاقة ده باستثمار العشر الإجابة هو ما سيحدث في قلبك من شغف ويا جماعة أحيانا أنك تقعد في مكان المكان ده تشعر فيه بسكينة وترى العطر يعني يداعب قلبك فلما تلاقي كده أن قلبك اتطهر تلاقي نفسك بتجري خلاص بتتحرك فأحيانا بتكون المعلومة المباشرة مقعدة لا دافعة دايما يا جماعة الأشواق تجعلك تمشي ولو على الأشواك الشوق بيخليك ترتحل بتكسر الدنيا بعد كده المهم وهو على المنبر بدأ الصحابة يسألوه وكل ناس تسأله على مواقيت الإحرام يا رسول الله احنا هنهل منين طب احنا من المدينة طب احنا اللي جاي من الشام طب اللي جاي من مصر فقال يهل أهل المدينة من ذا الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم دي كلها أماكن زي ما أنت كده تيجي إيه في أبيار علي تيجي تحرم منها دي أماكن الإحرام للأهل الكامل وده بما إنه إن هو مش درس فقهي هو درس يعني فقه القلوب فمش هنقف كتير مع الأسئلة الفقهية والوقفات الفقهية نادى واحد وهو بيخطب قال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا واخدين بالكم الأسئلة الجميلة اللي بتلاقيها وأنت رايح تحج ناس كتير يدنهم إيه أول ما يعرفوا إنك فاهم يدنهم بقى يسألوك قال لا تلبسوا القميص ولا السراويل ولا العمامة وبدأ يصف النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي يتلبس وإيه اللي ما يتلبس اللي هو في خلاصته دلوقتي الإحرام والنبي يجاوب ويعلمهم أحكام النسك الله أكبر إحنا يوم إيه دلوقتي؟ حد كان متابع معانا وما كانش يعني إيه نايم إحنا يوم إيه دلوقتي؟ يوم 24 يوم الجمعة ماشي يوم السبت 25 ذي القعدة صلى النبي الظهر بالمدينة أربع ركعات كاملا يعني ثم خرج النبي من المدينة الله أكبر الآن الآن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يؤم البيت الحرام ومعه من معه من الصحابة رحلة هنرتحل معاها في الأوقات ديت لعل الله يلهمنا وأنا عندي قاعدة آه القاعدة ديت هي خاصة بيا أنا كمحمد أو خلينا نقول ملاحظة بلاش كلمة قاعدة إن قلما أجد إنسان مجتهد في العشر ولا يخبأ له زيارة البيت عاجلة نادر أن أجد إنسان يستثمر العشر بشوق وهم وهمة إلا ويخبأ له زيارة البيت عاجلة بتلاقيه بيروح بيوصل السبب ايه انت تهيأت في العشر اه خلاص انت دفعت عربون العربون ده نأتي بك فنسأل الله ان يأتي بقلوبنا طبعا ده يعني لفتح الشهية وليس لجلد الذات ايه ده يبقى ربنا ما قبلنيش ملهاش علاقة بالقبول دي خالص يا جماعة عادي جدا كم من محروم من البيت وهو لا ينام إلا وهو حاضر في قلبه كل صفات وأسماء وأفعال رب هذا البيت فنسأل الله أن يفتح علينا ويلهمنا وإياكم فلما كان يوم السبت تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بعدما ترجل وادهن سرح شعره صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى مكة سالكا طريق الشجرة وده طريق يعني معروف انجفلت يعني معاه الجموع المؤمنة رجالا وركبانا خفافا وثقالا الله الله معه النساء معه الولدان مع كل حد كله طلع كله طلع النبي طالع انت ما تطلعش ايه يا عم حتى خرجت اسماء بنت عميس زوجة مين اسماء دي أسماء بنت عميس زوجة مين عيب قوي إنك تكوني فيها عارفة الفنانة الفلانية دي زوجة مين وإن أمهات المؤمنين وقدوات المؤمنين ما نكونش عارفينهم والله أنا مش أحب ليكي كده أنا مش أحب إنك تخشي قبرك وتكوني عارفة إن فلانة دي زوجة فلان وفلان دي زوجة فلان وبتاع وما تكونيش عارفة دول أسماء زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه شوفي ثانية اثنين مش عارفة مين زوجاته عيب جدا ان احنا يكون عندنا جفاء لأجدادنا أشرف ما في تاريخنا بعد الأنبياء هؤلاء خرجت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق وهي في طلق الولادة إيه ده الناس دي ما عندهمش ومش بيسيبوا حلقة القرآن عما بتخلف بصوا يا جماعة تعرفوا أخوات لما بترزق ولد أو بترزق طفل يعني بتسيب حلقة القرآن وتقول لا أصل أنا عندي أولاد ومش فاضية والكلام ده كله تعرفوا؟ طيب تعرفوا أخوات نفس القصة دي بيكون عندها ولدين وما بتسيبش العمل الدنيوي وبتنزل تاخد بس اجازه اول شهرين كده وخلاص وترجع تاني الكليه وترجع تاني الجامعه وترجع تاني الشغل تعرفوا؟ اه طب هو ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق ان الاخت دي لما رزقت الولد قالت لا انا هسيب القران وحلقه القران مش مش فاضيه وبتاع وهي هي لما كان عندها اثنين واحتاجت للعمل نزلت المشكله فين؟ على حسب الكعبه اللي انت بتطوف حواليها وعلى حسب اهدافك على حسب ايه الطموح بتاعك على حسب الإثار القلبي تؤثرون الحياة الدنيا أم تؤثرون الآخرة حسب الكعبة القلب فكله بيهون فدي طلعة آه عادي جدا يعني إيه المشكلة يعني ما تعرفوش واحدة كانت حامل وخلاص اقتربت من الولادة وجي وقت الساحل وطلعت الساحل عادي راحت المصيف ما فرطتش فيه عادي ولا مش عادي مش تعرفوا واحدة بيطلعوا حاجات زي كده ولا لأ كله بصوا يا جماعه كل واحد عنده اهدافه وكلنا كل الناس يغدو ويوم القيامة بقى هيبان كل واحد كان بيجري على ايه وكنت حياتك ليل نهار مش كان طموحك تبقى في ألمانيا أديك رحت ألمانيا يا سيدي وأنت كان طموحك إيه إنك تطلع من المنيا أديك طلعت من المنيا يا سيدي مش ده كان طموحك أه طب وهي كان طموحها إيه طموحها كانت تطوف بالبيت ونشوف بقى الطموحات ديت في النهاية كل واحد يوم القيامة إذا هو الحاجات اللي أنت قلتها في البداية ديت فيها مشاكل شرعية أنا ما قلتش مشاكل شرعية أنا بقول كل واحد يدور على اللي يفتخر به أمام رسول الله ويفتخر به ويقول ها قوموا اقرأوا الكتاب هتلاقي في الشهادة بتاعتك والشهادة بتاعتك مكتوب فيها حاصل على أستاذ دكتور في قسم كذا مش هتلاقيها صح اه فغالبا مش هي ديت اللي هتقول عليها ها أم اقرأوا كتابي امتى هتلاقيها لو لو كان هدفك منها الآخرة حصريا واستثمرتها في الآخرة حصريا الحمد لله انا الحمد لله انا في كليه الطب عشان بس ايه بستثمرها للاخر ليه دايما تلاقوا في بنات كتير يقولوا انا داخله دخلت انا داخله كليه الطب عشان اخدم المسلمين ويعني البنات اللي يروحوا يكشفوا عند مين يعني تسمعوا الكلام ده كتير صح طب اللي داخله هندسه اتصالات داخله عشان ايه واللي دخلت هندسه ميكانيكا دخلت عشان ايه واللي دخلت علوم سياسيه دخلت عشان ايه واللي دخلت واللي دخلت واللي دخلت واللي دخلت واللي دخلت خلينا من اهل الطب دول بتوع اللي اللي بيتعاملوا اللي المجتمع بيتعامل معاهم ان هم دول الفردوس الارضي لكن غيرهم يعني اللي دخل الاداب ده واللي دخل معهد دول دول دول, دول هيروحوا فين دول رايحين فين دول يقول لك عادي ما انا داخل المعنى والله العظيم لو واخد عاوز الشهاده بتاعت معهد دوت دول عشان اخدم بيها الاسلام اسلام ايه بس هتخدمي الاسلام في ايه في الحته دي عادي حاجات مباحه قولوا ان هي مباحه خلاص لكن انت رايح تشتري لوليتا وايس كريم وتقول لي والله العظيم انا بعملها لله يا راجل ممكن يكون في بعض الناس بيشتريها لله عشان يديها لحد لله ممكن خلينا مع اسماء بنت عميس خرجت كل كل النساء خرجت كل الصحابة خرجوا خرجت أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق وهي في طلق الولادة وعمته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب كانت امرأة ثقيلة وجعة مش قادرة لكن لا مهما كان الجسد تقيل والروح لو خفيفة تشيله الروح ديت عاملة زي كده الطيارة تشيل أي تقل تطلع بيه تخرجك بره الجاذبيه زي الصاروخ اللي بيطلع كده ايه ويعدي الغلاف الجوي هو كده الروح اذا كانت خفيفه بتشيل اي تقل ولا تشعر بالالام صدقني فهي كانت امراه تقيله فخشيت ان هي تنقطع ما تكملش فما تقدرش تكمل الحج فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية تعبانة
فقال لها النبي حجي واشترطي فقولي اللهم محلي حيث حبستني يعني لو واحد خايف ان مش يعدي من ال مش يخلوه يحج وبتاع فبدل ما ينقض الإحرام يقول كده من باب إن ما يكونش عليه أي حاجة وبدأ يسار النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهيسيب عليها مين؟ أبو دجانة الساعدي رضي الله عنه يا بختك يا أبو دجانة وخرج منها وهي هادئة وادعة يا هي دي المدينة اللي كانت متحصرة من خمس سنين من الأحزاب وبلغ الكرب بالمؤمنين اه هي دي يا عمر عمر بيمر في ملمح البصر كل الايام الكئيبه واللي فيها كبد بتمر وستعود بلاد المسلمين امنه مطمئنه وبدل ما كانت تحاصرها الاحزاب سيؤمها القبائل سبحان الله ليه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون مهما اتضايقوا ومهما كرهوا وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في وسط النهار وتبدأ رحلة المختار رحلة الوداع الرحلة دي انت هتودع فيها قلبك وانت بتتابعها صلى النبي عند أبيار علي اللي هي ذو الحليفة ووصل ليها وصلى فيها وصلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الايه العصر هو صلى الظهر فين في المدينة وبدأ يتحرك النهاردة يوم ايه النهاردة هنتكلم في يوم ايه يوم السبت تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ووصل هناك لما وصل هناك النبي صلى الله عليه وسلم سكن وقعد في وادي اسمه العقيق صلى العصر ركعتين لأنه بقى مسافر وأقام قعد يوم كامل في المكان ده ليه؟ ليه؟ لأنه قائد المدينة تضيق بأهلها وفي عدد مهول قيل إن الحج مع النبي يقترب من مئة ألف وقيل مئة وعشرين ألف وشوفوا بقى زمان مئة وعشرين ألف ده ده عدد مهول احنا لسه بنتكلم الاحزاب كانوا 10000 بنقول حاجه ضخمه جدا من اربع سنين 10000 دي كسر الدنيا دلوقتي بنتكلم في 120000 يا منظر الله اكبر الله اكبر اللهم وعدنا فال 120000 دول المدينه مش هتستوعبهم فالنبي سكن وقعد في المكان ده عشان هم يجتمعوا ويأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاللي جاي متأخر بقى واللي ايه قائد من الدرجة الأولى صلى الله عليه وسلم فالمكان ده أفيح واسع يناسب نزول الناس وفي الليلة دي شوفوا الجمال النبوي واللمسات في الليلة دي كان كل نساؤه معه صلى الله عليه وسلم كل نساء النبي معهم يا ما هو مكان وقت زي ده ما ينفعش يفوتوه اذا كان كان بياخدهم الجهاد صلى الله عليه وسلم الجهاد فيه اكتر من كده مشوار ويجوا كتير جدا يقول لها ما ينفعش تطلعي معايا المشوار ده شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المعارك كان ممكن بياخد نساءه معاه عشان كده ما ينفعش تسيب زوجتك فترات طويله المهم في الليلة دي بقى حصل حاجة جاي يعني تنم عن الجمال النبوي أنه طاف على أهله جميعا يا الله أكبر هو لسه هيحرم بكرة فهو النهاردة طاف على الأهل جميعا وقضى وطره معهم صلى الله عليه وسلم ايه الرساله اللي عاوز يوصلها صلى الله عليه وسلم ايه الرساله اللي اللي تفهمها أم المؤمنين في الوقت ده كأن هذا الطواف لإناس القلوب وتطيب النفس لأني سأنشغل بهؤلاء وبأعباء السفر وقيام الناس قيادة ورعاية وتعليم فأنا لا أنشغل عنكن أنا معكن وببدأ بيكو أهو وديني معاكم وبحاول أقضي وقت فيه أنس وفيه سكينة وفيه هدوء فكأن النبي يعني يهيئ أمهات المؤمنين إن هم يقبلوا الانشغالات القادمة سبحان الله الصحابة ما كانوش قادرين يسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم متخيلين بقى زوجة النبي زوجة النبي دي بسهولة تبقى الأمور كده متسابة عشان كده يا جماعة من الحاجات اللي ستبقى من أكثر ما ميز زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سبحان من صبرهن على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول وكان منشغل بهموم الناس وكان له أكثر من بيت كون امرأة تكون تحت النبي وت... يعني لا فعلا تحملت انت النهارده لو بتحبي جدا زوجك وهو فعلا انسان فاضل وتزوج زوجة والثانية والثالثة أو سافر انت فعلا بتكون عندك إيمانيات عالية قوي عشان تقبلي الدرجة ديت وما تعمليش حاجة لا تغضب الله سبحانه وتعالى ما تعمليش حاجة تغضب الله سبحانه وتعالى انك توصل للدرجة دي معناها ان انت نفيسة قوي فكون ان هم يكونوا بقى مع النبي وبن... يعني ايه فعلا تحملوا فعلا اقتلوا ابتلاء قوي ف رضي الله عن امنا بات النبي صلى الله عليه وسلم الليله دي تكلأه رعايه الله سبحانه وتعالى وتنزل عليه الملائكه ويتتابع عليه الوحي في اليوم ده ويشوف في المنام صلى الله عليه وسلم مكانه اللي نزل فيه وتقال له انك ببطحاء مباركه يعني انت في مكان مبارك ويقول اتاني الليله ات من ربي يا عالجمال يا جماعه طب انت خارج تحج مع النبي وبعدين منتظر كده وتنام وتصحى يقول لك اتاني ات من ربي يعني جالي وحي ايه ده وانت بقى مهيئ نفسك ولابس الاحرام ومستني تعلن الايه التهليل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وابدأ يعني انوي النية فقال للناس من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل اللي عاوز يعمل حاجة يعمل اللي عاوز الحج القارن يبدأ اللي عاوز المتمتع اللي عاوز المفرد براحتكم دي انواع من انواع الحج ممكن ان شاء الله بشرح الليله دي اللي هي ليله ايه بقى اللي هي ايه هتبقى ليله ايه ليله الاحد خلاص الليله دي مين اللي جه اسماء رزقت محمد بن ابي بكر رزقت مين محمد بن ابي بكر ولدت أرسلت لزوجها أبو بكر الصديق يسأل لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره النبي أن هو يأمرها أنها تغتسل وتتحفظ بشيء يمنع سيلان الدم وبعدين تيجي معاهم وتهل بالحج عادي وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى إيه وتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام غاية التهيئ وانت كأنك ترى النبي وهو يتهيأ تعرف كويس قوي قد ايه ان في احتفال واحتفاء بهذه العبادة وجاب الهدي معاه اللي هو بقى الأضاحي اللي هتذبح ودعا بناقة من الهدي وأشعارها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها وكانوا زمان بيعلموها كده ايه بعلامة ويضعوا النعل ايه نعلين فيها والبدن جعلناها لكم من شعائر الله يا سلام وإدى البدن النقاد دي لمين؟ لواحد اسمه ناجية الخزاعي يسوقها إلى مكة قال له خدها يا ناجية وتحرك أنت وقال له يا رسول الله كيف أصنع بما عطب منها؟ طب لو في حاجة حصل أي واحدة منهم حصل لها حاجة يعني أصيبت في الطريق كسر يعني رجلها اتعملت قال له النبي انحرها عادي اذبحها عادي و وكلوها فليأكلها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك يعني خليها بينها وبين الناس خلي الناس اللي الغير محرم يعني يأكل سبحان الله وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وغسل رأسه ودهن بشيء من زيت ثم لبد رأسه بالعسل حتى اجتمع عشان يجتمع شعره شوف التفاصيل الصحابة يعني قالوا لك كل وهنتكلم على الشخص بقى اللي بينقل لنا القصة دي كلها تعرفين مين هو؟ جابر جابر بن عبد الله لينا واقفة معاه ده اللي نقل لنا القصة دي كلها لازم النبي لغاية ما رجع حكى المشهد كله وعشان كده هنتكلم على جابر في جلسة خاصة إن شاء الله إذا يسر الله النبي صلى الله عليه وسلم جهز نفسه هو جميل نبي الجمال صلى الله عليه وسلم فحط العطر وتطيب وماء مين اللي طيبته تطيب من كف عائشة يا سلام مع الجمال شوفوا يا جماعة الأنس في البيوت مين اللي بي مين اللي كان بيسرح له شعره حتى في في العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيته بينه وبين حجرة النبي والمسجد ستارة فكان أحيانا يعني يشيل الستارة دي ويضع رأسه وترجل عائشة رضي الله عنها رأس النبي صلى الله عليه وسلم المهم طيبته من إيه؟ من كفي عائشة بأطيب الطيب صلى الله عليه وسلم لدرجة يعني أنت كنت تشوف علامة الطيب فيما فيرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم والحيلة ويلبس الإحرام ويصلي الظهر يوم الحد ويركب الناقة القصواء يا سلام على الناقة القصواء شوفوا الجمال حتى يسمي الناقة بتاعته عشان كده تسمية الدابة شيء جميل يعني جاء من ايه النبي فعشان كده ممكن واحد يسمي العربية بتاعته الأصيلة واحد يسميها الايه الهملاجة المهم كل واحد بقى يدلع عربيته زي ما عاوز يدلعها فركب النبي الناقة بتاعته القصواء على غاية من الخشوع والخضوع والتعظيم والتواضع يا حاجة جميلة فبدأ يتحرك عارفين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب الرحل بتاعه اللي هو فوق الجمل ده كان ايه عليها رحل رث وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم يا سلام على التواضع وأول ما بدأ يتحرك قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة لبيك حجة وعمرة بس دخل المناسك طب المتاع اللي معاه هو وابو بكر الصديق ليهم جمل واحد على ليه حمل واحد حط متاعه مع متاع ابو بكر في مكان واحد يا سلام ادي يا جماعه واخد معاه من متاع الدنيا كلها وزينتها كلها ايه هو أبو بكر كده الصديق يدوب على الراحلة ليه أبو بكر اللي يكون واخد ما أبو بكر اللي كان معاه في الرحلة الأولى مش هما جايين مع بعض الأرض اللي ماشيين عليها دي عارفاهم بس النهاردة راجعين معاهم 120 ألف وهم كانوا رايحين كانوا اتنين وبيقول له لا تحزن إن الله معنا فاللي كان صاحبه في الأولى صاحبه في الثانية يا فرق بينهم عشر سنين لكن النهاردة الأرض دي تتكلم عن العشر سنين الجبال تتكلم عن العشر سنين الفجاج اللي قاعدين يمشوا فيها ممكن تقول له لو نطقت هتقول له سبحان الله عارفين هتقول لهم ايه إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ويتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما تستوي الراحلة بتاعته على شرف البيداء يرفع صوته ويقول الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لبيك عمرة وحجة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق لبيك امسك قلبك الله أكبر ويتحرك النبي وتحيط به القلوب وترمقه المقل وتفديه المهج معهم واحد منهم لا تتقدمه مواكب لا تشق لي طرق لا تنصب لي سرادق هو سار بين الناس لا لي شارة بتميزه إنما هو بهاء النبوة وجلال الرسالة ويحك أبا سفيان إنها النبوة أنا السيول كنت رد في رد في أبي طلحة على راحلته يقول أنا كنت راكب ورا أبو طلحة وإن ركبته لتكاد تصيب ركبة النبي صلى الله عليه وسلم كنا ماشيين جنب بعض كانت ركبة إيه الراجل اللي قدامي أبو طلحة ده يعني زوج والدته يعني كان خلاص إيه بتخطط في ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لبيك حجة عمرة وجابر بيقول لنا نظرت مد بصري بين يدي النبي ببص قدام فإذا بيبص من راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك والنبي بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا عملنا به يا سلام يا سلام يا سلام ويسير الجموع في المشهد يا والكل ما بين راكب وماشي كأنهم يحيطون بالقمر وينزل عليه جبريل يقول له يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج وتهتز الصحراء والجبال تتجاوب بضجيج الملبين لما كلهم يروحوا قايلين لبيك اللهم لبيك وكله يرفع صوته لبيك لا شريك لك لبيك أفضل حاجة في الحج العفي العج والسج الذبح والتعلية بالصوت وانت بتلبي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق لبيك والصحابة اللي جنبه قاعدين يزودوا في التلبية بعضهم يقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوبا منك مرغوبا إليك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا والنبي يسمعهم ولا ينكر عليهم والجموع تزحف وهتاف التلبية شغال وعجيج الذكر والكل بيعلن شعار الحج وفي وقت من الأوقات والنبي صلى الله عليه وسلم لما بحت أصواتهم في التلبية إذ النبي يقطع هذا الأصوات بكلام يدخل عليهم السرور والأشواق ويخلي قلوبهم لو كانت يعني في السماء تغادر أعلى من ذلك قال لهم إيه بقى ده اللي هنعرفه اللقاء القادم إن شاء الله فأسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن اتباع وحسن خلق وحسن ختام جزاكم الله